مسود على العدا والشرع للدرس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء ظل الرسول معلما حيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبعد آه، يمكن الدرسان اللي فاتوا آه، كنت كلمت فيهم معاكم على القنابل الموقوتة اللي هي الذنوب والمعاصي وقلت لكم ان مشكلة الذنوب والمعاصي ان ربنا سبحانه وتعالى وضع لها قوانين على رأس هذه القوانين من يعمل سوءا يجزى به حتما ولابد ان الانسان مننا اذا عصى الله سبحانه وتعالى حتما ولابد آه، سيبتلى حتما ولابد سيجازى بهذا الذنب قال الله سبحانه فكلا اخذنا بذنبه قال الله سبحانه وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ولان ربنا كريم قال ويعفو عن كثير ممكن البلايا اللي بتصيب الانسان مهما كانت شديده ده ده بعد كرم ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى لو عاملنا بعدله ممكن اقل ذنب ممكن يهلك الانسان علشان كده آه، اتكلمنا عن عقوبات الذنوب والمعاصي وقلت لك او قلت لحضرتك ان المعصيه او الم- الذنب اللي الانسان بيعمله ممكن ينفجر في صور كتير جدا جدا جدا ممكن ينفجر انك تحرم من طاعه ممكن ينفجر انك تحرم آه، من لذة العبادة ممكن ينفجر انك تقع في ذنب ممكن ينفجر ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك العصمة وياكلك الى نفسك ممكن ينفجر في بلايا تسقط عليك ممكن ينفجر انك لا تخرج من الذنب الا لذنب اكبر منه والعياذ بالله ممكن ينفجر في, في, في بعض الناس اللي ربنا يسلطهم عليك فوالعياذ بالله يهينوك وإن كنت عزيزا بين الناس يهنوك ومن يهن الله فما له من مكرم ممكن الذنب ده ينفجر في بلايا ومصائب تنزل على الإنسان ممكن الذنب ده ينفجر في علاقات تتقطع بينه وبين زوجه بينه وبين أولاده في مشكلات تصيبه ممكن الذنب ده ينفجر ولما ينفجروا والعياذ بالله دي كلها انفجارات في الجسد في انفجارات والعياذ بالله في القلب ان القلب ده والعياذ بالله يصاب بالعمى فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا ممكن والعياذ بالله ينفجر في القلب فيصاب هذا القلب بقسوة وهي من أعظم العقوبات اللي ممكن العبد ي- يعني والعياذ بالله يعاقب بها كما قال غير واحد من السلف ما ابتلي عبد بعقوبة أشد عليه من قسوة القلب ممكن الذنب ده ينفجر والعياذ بالله في انطماس القلب في انطماس القلب فلا يبقى فيه خير وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أعظم البلايا أن يبتلى العبد بقلب منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا دي ممكن ال- ال- العقوبات لما بتنزل على قلب الإنسان وربنا يا رب يعافيني وإياكم لو الذنب ده انفجر في قلب الإنسان هلك حتما ولا بد حتى كان يقول فضيل بن عياض والحسن وغيرهما من أهل العلم لكل شيء علم وعلم الشقاء كل شيء لها علامة وعلامة الشقاء قسوة القلب والعياذ بالله وكان بعضهم يقولون أربعة من علامات الشقاء على رأسها قسوة القلب أو أربع من علامات الشقاء على رأسها قسوة القلب والعياذ بالله ولربما إن الذنب ده لما ينفجر ينفجر في نفسيتك في نفسيتك في نفسك في روحك فتلاقيك دايما كئيب حزين مخنوق حاسس انك ميت حاسس ان المعيشة ضنك حاسس انك عايش في جحيم كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وقال ربنا تبارك وتعالى وإن الفجار لفي جحيم ليس معنى الجحيم هنا وهو نار جهنم ده ده معنى من المعنى الكلي إن والعياذ بالله اللي بعد عن ربنا سبحانه وتعالى ابتلي ب- بانفجار ال- ال- الذنب ده في نفسيته تلاقيه دايما كئيب تلاقيه دايما حزين تلاقيه والله العظيم لو كانت الدنيا كلها بين يديه مسخرة بين يديه من نساء وأموال وعقارات وأراضي كل وسائل الترفيه بين ايديه كل وسائل السعادة بين ايديه والله لا يسعد ابدا بل ترى دائما كئيبا حزينا مهموما يعني عفان الله واياكم وطبعا الحلقتين الناس يعني كانوا بيقولوا انت اشتديت قوي عايزين بقى العلاج من اين نبدأ اخش بقى في صلب الموضوع على طول عشان حلقة النهاردة طويلة ومش عايز يعني ايه تروح يروح منها لحظة من غير ما نستفيد ان شاء الله من اين نبدأ خلاص احنا يا شيخ دلوقتي عايزين نبدأ صفحة جديدة وده والله العظيم احبابي ده والله اكتر الاسئلة اللي بتيجي الان في الدروس في الجامعات في الجوامع في, في الشوارع في التليفون يا شيخ احنا خلاص تعبنا عايزين نبدأ نبدأ منين من اين نبدأ ده عنوان حلقة النهاردة ويا ريت برضو اخواننا واخواتنا يتابعوا ما شاء الله معانا على صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية للشيخ أحمد جلال يا ريت نتابع كده على طول مع صفحة أول بأول كده مع بعض إن شاء الله للمتوفر عنده نت إن شاء الله كل يوم هندي جديد إن شاء الله تبارك وتعالى تعالوا مع بعض بقى نتكلم النهاردة من أين نبدأ أنا أرى والله أعلم لما طرحت السؤال ده على كتير جدا من إخواننا لقيت الكل بيقول نبدأ بالتوبة قلت سبحان الله أخطأتم الطريق ليه اصل في كتير جدا اصلا من الشباب ظن ان هو اصلا ما ينفعش يبدا لان كل حاجه بالنسبه له منتهيه بعض الشباب بسبب انه انتهك محرمات كتير بعض البنات بسبب ان هي اثرت فتحات كتير ظنت ان ما عادش اصلا ينفع ان هي تبدا وعلشان كده بقول من اين نبدا هنبدا من هنا اوعى تيأس من العلاج مهما كان المرض المتعلق بقلبك مهما كان المرض ده سيطر على قلبك وخلاص لا عنتي بتشعري بطعم القرآن ولا عنتي بتشعري بطعم الصلاة وعنتي مقصرة وعنتي يعني بتقع في المعاصي والعياذ بالله اوعي في يوم من الايام تظني ان الباب اتقفل انا مش عايز من البداية اظن ان الباب اتقفل لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيقفلش بابه في وش حد اوعى حد يظن ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى الكريم الرحيم العفو اللي هو ارحم بينا من ابائنا وامهاتنا هيقفل بابه في وشنا اوعى تظن ابدا ان الامر يكون كده الامر ده ذكره ابن القيم رحمة الله عليه لما كان بيقول ان في واحد من السلف رضوان الله عليهم يعني اسرف على نفسه في الذنوب قوي وظن ان الباب اتقفل وخرج في شوارع المدينة تايه خلاص هو يأس هو ظن الشيطان وسوس له ان الباب اتقفل خلاص اوعى تظن ان الباب اتقفل ربنا ارحم من كده ربنا اكرم من كده بكتير فبيقول ان هو خرج في شوارع المدينة فمن شدة الهم اللي فيه فعلى صوت طفل صغير عمال يعيط وامه بتضربه وبتطرده بره البيت ولما طردته بره البيت قعدت تقول له انا قلت لك ما تعصينيش انا قلت لك ما تغضبنيش انا قلت لك نفذ اوامري وانت ما بتعملش امشي ما عادش افتح لك الباب تاني فبيقول ان هو بدا يتتبع الولد ده الولد ده فضل يمشي يمين ويمشي شمال وفي الاخر ما لقاش حته هينام فيها هينام فين فاخر حاجه عملها الولد دون انه راح على باب بيت والدته وحط جبهته في الارض وخبط على الباب وواحد قال لها يا اماه خلاص اخر مره يا امي ما عمتش هعصيكي يا امي خلاص انا ماليش مأوى ولا ليا ملجأ مفيش مكان هيقويني الا المكان ده انا غلطان سامحيني حقك عليا انا ما عدتش هعمل كده تاني انا هسمع كلامك انا سامحيني خلاص انا ما عدتش هعمل كده وكانت النتيجة بيقول ان الام فتحت وخدت ابنها في حضنها قوي وضمته عليها وبكت وقالت له مش انا قلت لك ما عدتش تعصى امر تاني وخدت الولد بعد الحضن الرائع ده ودخلته البيت فقال سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا ان اللي قفل الباب في وشي وظن وقال لي ان خلاص ان ابواب الرحمة كلها اتقفلت في وشك عرفت ان ده الشيطان اذا كانت دي الام وبتعمل كده مع ابنها والام دي هي جزء من رحمة ربنا سبحانه وتعالى نزلها في الكون الكون كله بيتراحم بيها فبالكم بربنا سبحانه وتعالى فرجع لربنا سبحانه وتعالى اوعى تظن في يوم من الايام ان الباب ممكن يتقفل في وشك ربنا مش هيقفل في وشك باب وربنا مش هيقفل في وشك باب بس انت ارجع وقول من النهاردة انا هبدأ انا حبيت ابدا بالجزئيه دي بالذات لان كتير من الشباب ظن ان بسبب المرض القلبي اللي اصابه ان خلاص الباب اتقفل وما عادش ينفع يرجع والله تنفع ترجع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعد معركة من المعارك رأى أم من الأمهات فقدت رضيعا لها فقدت رضيعا لها فقدت ولدا لها وانتوا عارفين ان الرضيع ممكن يأثر قوي في الأم عارفين قصة مشيطة ابنة فرعون او قصة اصحاب الاخدود لما فرعون كده جاب مشطة ابنات فرع... مشطة ابنته وبدأ كده لما عرف ان هي امانت بدأ ياخد اولادها واحد ورا التاني ويرميهم في النار وهي ثابتة الجأش قوية القلب هي ثابتة كده هي سبحان الله لما جم يشدوا ابنها الرضيع من على ايديها علشان بعينيها تشوفه وهو بيتحرق في النار تشوفه بيتفحم في النار اتهزت فربنا ثبتها انا عايز اوصل ايه ان ممكن الطفل الرضيع ده ياثر قوي النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركه من المعارك لقى ام عامله زي المجنونه كده مثلا تجري يمين وتجري شمال وعماله تدور بتعمل ايه الست دي بتدور على ابنها الرضيع بتدور على طفلها لقت ابنها الرضيع بين السبي بين الأسرة خدته وضمته عليها كده وقعدت تحضن فيه وتقبل فيه وألقمته ثديها وقعدت تحضن فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إيه أترون هذه تلقي ولدها في النار أترون هذه تلقي ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله فقال لله أرحم بكم لله يا شباب لله يا بنات أرحم, بك أرحم بكم من هذه على ولدها الله أرحم بنا مش هيقفل الباب في وشنا أبدا والله لن يغلق الله بابا في وجهنا طالما أن ربنا شايف أن قلوبنا نفسها تتوب كل البنات اللي بنشوفهم في الجوامع, الجوامع بيبعتوا رسائل في الدروس يا شيخ أنا نفسي أرجع اوعي تظن أن ربنا هيقفل الباب في وشك اوعي تظن أن ربنا كده ربنا رحيم ربنا سبحانه وتعالى عفو ربنا سبحانه وتعالى لو رجعتي له هو هيبقى فرحان بيكي والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بالراجل اللي كان ماشي في صحراء ومعاه الجمل الجمل ده اللي عليه الاكل عليه الاكل والشرب والهدوم والمتاع ما عليه كل حاجة كل اسباب الحياة على الجمل ده وسبحان الله الراجل ده نام شوية فتح عينيه ما لقاش الجمل وخلاص الجوع بدأ يشد والعطش بدأ يشد وخلاص اوشك على انه خلاص بيموت فاخر حاجة عملها ذهب تحت شجرة ونام ينتظر الموت خلاص هو استسلم راح بقى خلاص بينتظر الموت بيستسلم لقى مرة واحدة بيفتح عينيه كده لقى الجمل فوق راسه والأكل والشرب وكل أسباب الحياة بين إيديه بين إيديه تخيلوا فرحته في هذا الوقت لو كان هناك فرحة على وجه الأرض أعظم من هذه الفرحة النبي كان قال لنا عليها النبي قال لنا إن ربنا لله أشد فرحا من فرح أحدكم برحلته لما فقدها في أرض فلاه وأوشك على الهلاك خلاص مات اتكأ في, في ظل شجرة ينتظر الموت فلما فتح عينيه وجدها فوق رأسه ربنا هيفرح انه هيفتح لنا الباب ربنا هيفرح انه ان انت احنا رجعنا له الحافظ ابن حجر بيقول المعنى ده بيقول ايه ان لو كان في معنى اعظم من كده في الفرح كان النبي ضرب بيه المثل ربنا سبحانه وتعالى هيفرح ان احنا نرجع ربنا سبحانه وتعالى والله يا اخوات والله يا اخواني لما ربنا هيشوف قلوبكم الانكسار ده ان انتوا عايزين ترجعوا له و و و و يا رب يا رب يا رب نفسنا نرجع لك يا رب والله لما ربنا بيرى من قلوبنا هذا الانكسار والله سيقبل والله سيفتح الباب لانه رحيم لانه كريم اوعى في يوم من الايام تظن ان هيقفل الباب في وش حد ربنا ما بيقفلش الباب في وش حد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد فتح بابا من قبل المشرق من قبل المغرب هذا باب التوبة لا يغلقه الله سبحانه وتعالى إلا في حالة واحدة إلا في حالة واحدة عارفين إيه هي الحالة دي الحالة دي لما الشمس تطلع من مغربها لما الشمس تطلع من جهة الباب ده ربنا مش هيقفل الباب خلاص الباب مفتوح عايزين نقرب عايز أقول لكم إن الشيطان اللي عمال يوسوس لكم ويقول لكم خلاص الباب اتقفل لا الباب ما اتقفلش الشيطان عايز يقول لكم خلاص إن ما عادش ما عادش ينفع أصلا ترجع ولا عاد ينفع ترجعي ربنا سبحانه وتعالى اوعوا تصدقوه لان انتوا لو صدقتوه تبقى انتوا كده فعلا يقينا انتوا كده بتهلكوا نفسكم قال الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له اهو الرجل يكون في الحرب يلقي بنفسه على العدو يحير بنفسه وسط العدو قال لا قال لا قالوا له امال ايه هو قال هو الرجل هو يذنب الذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يقول والله لا يغفر الله لي مش ده حلنا انا انا انا بتكلم عن حالي هو مش ده حالي ان انا اذنبت ورجعت اذنبت ورجعت لحد ما جيت في مره خلاص انا يأست والله العظيم يا اخوات والله العظيم يا اخواني والله العظيم لو جيت في مره من المرات قلت خلاص لن يغفر الله لي انت كده فعلا بترمي نفسك للتهلكة وهو ده معنى الآية كما فسره النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا عايزك مهما كانت المسألة مهما كنا بعدنا أنا عارف احنا بعدنا الفترة اللي فاتت دي كتير قوي مهما كنا بعدنا آه، الباب مفتوح قربوه قربوه آه، بيسألوا سيدنا علي بيقولوا له إلى متى يا جماعة شوفوا الناس دي بتعبر عن حالنا والله بيقولوا لي إيه- إلى متى يذنب الرجل فيتوب يذنب فيتوب يذنب فيتوب لحد إمتى بقى إحنا خلاص فقال حتى يكون الشيطان هو المحصور حتى يكون الشيطان هو المحصور وفي رواية ذكرها الحسن أو الفضيل بن عياض قال والله لقد ود الشيطان أن يظفر منكم بمثل هذه الشيطان نفسه يوصلنا للمرحلة دي احنا من النهاردة أنا محتاج أن أنا أفتح لنفسي باب أنا محتاج أن أنا أقول لنفسي مهما أذنبت مهما بعدت مهما ذنوبنا كترت إن شاء الله في أمل إن شاء الله في أمل إن أنا أرجع إن شاء الله في أمل إن ربنا ياخد بإيديا إن شاء الله في أمل إن أنا أبقى كويس فمن أين نبدأ إنك تعتقد العقيدة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى من علم أنني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي ربنا بيقول لنا كده انت في يوم من الأيام من أين تبدأ ابدأ من الحديث ده انك تكون على م- بينة تكون على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يغفر لك لو بدأنا يا احبابي من هنا والله العظيم لو بدأنا من هنا صدقوني غفرت لك ما كان منك ولا بالي وهي دي الجزئية الأساسية هي دي الجزئية الأساسية في بداية الدرس ان اوعى تقفل باب في وش نفسك اوعى شيطانك يضحك عليك ان انت خلاص ميؤوس منك ان خلاص المسألة انتهت لا والله لا والله بل الباب ما زال مفتوح والله الباب ما زال مفتوح يبقى من أين أبدأ إياك واليأس من أين أبدأ إياك واليأس اتنين لازم أعرف كويس جدا إن مرض القلب ده شيء عابر الذنوب اللي بتصيبنا دايما دي دي امور عابره سرعان ما تزول باذن الله تبارك وتعالى والسعيد مننا اللي يسعى في اصلاحها ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما من عبد ما من قلب الا وله سحابه كسحابه القمر ليله التمام القمر مليان نور وشك منور انت ما شاء الله عبادتك وطاعتك وقربك من ربنا انت ما شاء الله انت منور انت منوره ما شاء الله بس في لحظه من اللحظات من بعد الثوره اتشغلنا بالسياسه جت سحابه غطت القلب صح مش ده اللي حصل لنا السحابة دي لما غطت القلب وقعنا في معاصي السحابة دي لما غطت القلب أثرنا في طاعات كتير السحابة دي لما غطت القلب آه، بدأنا والعياذ بالله نعمل حاجات غلط ما كناش بنعملها زمان صح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انقشعت السحابة هتعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا آه، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم المعاني دي كلها تد- تدلنا إن مهما كانت ال- آه، آه، إن في غشاوة حصلت على قلوبنا إن الغشاوة دي هتعدي الإيمان مهما كان ضعيف قوي قوي قوي قوي في قلوبنا إن إن شاء الله هيزيد وهيرجع تاني النبي بيقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم عارفين إيه لا يخلق في جوف أحدكم الثوب ده جديد كل مرة ما بيتغسل تلاقيه يبهت ولونه بيروح يبهت ولونه بيروح وهكذا لحد ما يجي فترة يعني شوف ما شاء الله قوي مرة واحدة سبحان الله بعد مرات كتير جدا بقى ضعيف ولونه راح اهو ده شكل الايمان جوه القلب كان شكله جميل جدا وقوي جدا ولكن مع الاحداث الكتير امور السياسيه كتير المش عارف ايه كتير الايمان ضعف ولونه راح وبدا بقى ضعيف مش ده حالنا الان النبي بيقول فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم انا بحس دايما من كلمه النبي فسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم ان هي دي آه، شعاع النور اللي النبي بيقول لنا فيه اوعوا تيأسوا بقى اوعوا تظنوا في يوم من الايام ان الباب اتقفل الباب ما اتقفلش انما ان شاء الله باذن الله الباب مفتوح بس قربوا انتوا بس فالجزئيه الاولانيه الجزئيه الاولانيه معانا في درس النهارده هي جزئيه اوعى تيأس اوعى تظن ان الباب اتقفل اوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغلق الباب في وجهك لانه رحيم وكريم وعفو وغفور وتواب دي كلها اسماء سمى الله عز وجل بها نفسه عشان يطمنك هذه واحده اتنين علشان نبدا صح لازم نخلي القلب يعني ايه نخلي القلب نخليه نفضيه نفضيه من ايه بصوا احبابي إيه إيه إيه، دي كوبايه مليانه ميه لو انا جيت احط جواها حاجه مش هت... مش هيبقى لها اثر هتقع صح لان هو مليان وكذلك القلب يقول صالح بن عبد الكريم مثل القلب مثل الاناء إذا ملأته ثم زدت فيه فاض من حوله لو أنا عندي إزازة كوباية مية كوباية المية دي مليانة على عينها جيت أحط فيها ينسون بتكون نتيجة أن اليانسون ده بيقع في الأرض صح قال وكذلك القلب إذا امتلأ بالمعاصي لما القلب بقى يمتلأ بالمعاصي إذا دخلت فيه الموعظة لم تنفعه انا عايز ابدا من الجزئيه دي جزئيه ان انا عايز انظف قلبي عايز انظف قلبي عايز أخ... اخلي قلبي تماما من كل شيء موجود جواه علشان القلب ده يبدا بقى كده يبدا بقى كده انتوا عارفين عايزين نعمل ايه عايزين نعمل غسيل قلب عايزين نعمل غسيل قلب مش اللي عندهم عافان الله وإياكم غسيل كلوي بيدخلوا وبيسحبوا دم ويدخلوا دم تاني جديد اهو احنا عايزين نعمل كده عايزين نخلي القلب نخليه من كل الذنوب وكل المعاصي اللي كانت موجودة فيه ونشيلها تماما علشان القلب يبدأ بقى يقبل بعد كده الطاعات والعبادات اللي احنا ممكن نعملها الآن عايزين نمشي مع قواعد مع قلوبنا عايزين نمشي ازاي هقرب من ربنا ازاي هبدأ ازاي علشان نبدأ لازم تخليه لازم اخلي قلبي طب اخليه ازاي لازم انضفه طب انضفه ازاي هنضفه بالتوبة هنضفه بالاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان من اشد الناس واكثر الناس حرصا ان قلبه دايما يفضل نظيف ان قلبه دايما يطهره من كل ذنب او كل معصيه ممكن يكون اتحط فيه النبي كان بيبقى حريص على كده عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مره يقول رب اغفر لي وتوب علي النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما كان يقول لأصحابه يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم, في اليوم والليلة مئة مرة مئة مرة هو ده المعنى المراد احنا عايزين ننظف قلوبنا ننظفها بالتوبة بالاستغفار الاستغفار ده بينزل على القلب يعمل له غسيل بينظفه من كل حاجة موجودة فيه زي بالظبط وكنت بقول لكم زمان ان الاستغفار لما بينزل على صحائف الأعمال بينظفها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار نفس الكلام اللي عايز يصر بقلبه ويشوف قلبه كده نظيف القلب يتمحى كده منه كل حاجة عليه دايما بالتوبة والاستغفار جدد دايما جدد دايما النبي كان بيقضي ليله هنا بكده السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هو فين النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل عملية غسيل قلب الآن النبي بيعمل لقلبه الآن عملية غسيل قلب ازاي قالت افتقدت النبي ذات ليلة بحط ايديا كده فما لقيتش النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في قلبي شيطان فوقع في قلبي ان شوف الشيطان بيعمل ايه فوقع في قلبي انه قد ذهب لبعض نسائي فقمت من على الفراش واخذت اتحسس كده مكان فإذا بيدي تقع على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان مترصتان ساجدا يقول سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي ويبكي سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي فتقول له يا يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر ده أنت يا رسول الله في شأن وأنا في شأن ثاني خالص عايزين ننظف قلوبنا عايزين نعمل غسيل قلب غسيل القلب ده هيجي بالتوبة طب انت ليه عايز تبدأ بغسيل القلب علشان لما تنزل الطاعة بعد كده يكون لها أثر لأن أنا لو نزلت طاعة الآن على قلب مليان ذنوب على قلب مليان معاصي مش هتجدي مش هتنفع عارفين ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم قال أهل العلم هو الذنب على الذنب حتى يغطي القلب فلا تنفعه الموعظة هو الذنب على الذنب حتى يغطي القلب فلا تنفعه طاعة خلاص ما هو بيصلي مش حاسس بيها أصلا لأن قلبه متغطي بذنوب ومعاصي كتير جدا احنا عايزين نجلي ده عايزين ننظف ده عمركم في حياتكم شفتوا واحد مثلا عنده حتة حديد عايز يدهنها يقوم دهنها على الصدى ولا يصنفرها الأول يصنفر الأول ينظف الأول وبعد كده يدهن احنا محتاجين دي عايزين تخلية للقلب طب تخلية القلب تيجي منين التوبة الدائمة والاستغفار الدائم ده اللي كان النبي بيعمله الحسن البصري كان بيقول ايه أيها الناس أدمنوا الاستغفار في طرقكم وعلى فرشكم وبين أولادكم وعلى موائدكم كل مكان هتكون فيه استغفر ربنا سبحانه وتعالى قال فقالوا له ولما ذاك قال لعلكم تصادفوا ساعة إجابة يغفر الله لكم ممكن سبحان الله عملت تستغفر تستغفر تستغفر تستغفر هي دي ساعة الإجابة وانت مش واخد بالك خلاص القلب خلاص اتمحى القلب خلاص اتنظف القلب خلاص بقى نظيف بقى أبيض رجع لجماله وبهائه مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا آه، اسمعوا الكلام ده اسمعوا الكلام ده مهم قوي إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت له في قلبه نكتة سوداء تخيلوا بقى معايا كده إن ده شكل القلب قلب أبيض إن شاء الله زي الفل مرة واحدة أنا أذنبت ذنب فبقى فيه نكتة سوداء طب وذنب تاني نكتة تانية وثالث ورابع وخامس وسادس غطت القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت له في قلبه نكتة سوداء اسمعوا اللي جاية دي النبي بيعمل إيه النبي بيرشدنا الآن لعملية غسيل القلب غسيل القلب من أوقات ضاعت أمام التلفزيون فيما, ين... فيما لا ينفع من أوقات ضاعت في معصية الله من أوقات ضاعت ضيعنا فيها طاعة ربنا سبحانه وتعالى النبي بيرشد الآن لعملية غسيل القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه غسيل قلب خلاص ال- ال- التوبة والاستغفار نزلت على القلب نظفته تماما خلاص تماما ما عادش في حاجة رجع أبيض زي ما كان رجع أبيض زي ما كان فالأمر الثاني اللي أنا لازم أأكد عليه لازم أأكد عليه عملية التخلية عمليه ان انا لازم اخلي بقى انظف قلبي بقى اطهر قلبي من الذنوب والمعاصي والكلام ده انظفه يبقى نظيف عايز اعمل عمليه غسيل قلب غسيل القلب دي مش هتكون الا بتوبه نصوح الا ان ان احنا نستشعر فعلا ان احنا غلطنا لما نستشعر فعلا يا شباب ان احنا قصرنا قوي انك تقوم بعد الدرس تصلي لك ركعتين لله عز وجل وتقول يا رب سامحني يا رب انا اخطات يا رب اعفو عني يا رب انا عارف ان انا ياما سخرت العين دي للمعصيه يا رب انا عارف ان انا ياما سخرت ال- الودن دي في المعصيه يا رب انا عارف ان انا مقصر بس يا رب انا انا من النهارده انا بستغفرك انا بتوب اليك يا رب اعفو عني قوم كلمه قوم اتحدث معاه قوم اشكله همك صدقني والله انت لو قمت دلوقتي وقلت لوالدتك انا تعبان جدا انا انا مخنوق خالص انا قصرت قوي مع ربنا صدقني والله هترحمك امك هترحمك فما بالك بربك فما بالك بربك واحد من السلف كان بيقول والله لو خيروني يوم القيامة بين أن يكون الحساب بيد أمي أو بيد ربي لاخترت أن يكون بيد ربي لأنه أرحم بي من أمي قوم دلوقتي قول له يا رب أنا أخطأت قول له يا رب أنا ضاع مني وقت كتير قوي في معصيتك سامحني يا رب أنا حصلت كتير اعفو عني اغفر لي صدقني والله هيغفر لك احنا محتاجين الذنوب دي كلها الذنوب دي كلها ننظفها فننظفها ليه أول حاجة علشان القلب يستوعب الطاعة ليه انضفها ليه انا قلت غسيل قلب تاني نقطة معانا في درس النهاردة لان مشكلة الذنوب دي لما كانت موجودة على القلب ممكن تصرفه عن الطاعة احنا عايزين ناخد بالقلب ده لطاعة ربنا شوية شوية طب انت انت- الذنوب طول ما هي عليه مش هتقربك من ربنا ده هتبعد القلب خالص قال الله سبحانه وتعالى ثم انصرفوا ها صرف الله قلوبهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم قال الله سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض لو ما طهرتش المرض ده بتكون نتيجة فزادهم الله مرضا احنا عايزين ننظف عايزين نعمل عملية غسيل قلب يبقى النقطة الأولانية اوعى تيأس اوعى تظن انه هيقفل الباب لانه كريم ورحيم وودود وغفور وعفو سبحانه وتعالى النقطة الثانية عايزك من النهاردة تعمل معايا عملية غسيل قلب هنعمل نعمل عملية غسيل قلب عايزين نفرغ قلوبنا كل حاجة وحشة فيها نشيلها نرميها ورا ظهرنا ليه؟ عشان يبدأ القلب بقى يستوعب بعد كده من أجل ذلك كان أبو سليمان الدهراني رحمة الله عليه له كلمة عجيبة جدا عارف كان بيقول إيه؟ كان يقول آه، أيها الناس فرغوا قلوبكم فرغوا قلوبكم حتى تعي موقف الحساب هو ده هي دي المعاني اللي احنا عايزين نقف عليها والله يا اخواني كلام علمائنا دون انا بقالي ايام ايام عمال كده ابحث في وسط عشرات المراجع والكتب على كلامهم حوالين القلب ازاي نرجع القلب لربنا سبحانه وتعالى لما اقف على كلمة زي دي بيقول فرغوا القلب فرغوا قلوبكم حتى تعي موقف الحساب بين يدي ربكم علشان قلبك يقدر يعيش بين ايدين ربنا يوم القيامة انه خلاص وقف للحساب وقف للعرض بين ايدين ربنا عايز قلبك يستشعر المعاني دي لازم تفرغ قلبك لان قلبك طول ما هو متغطي بالذنوب لا تنفعه الموعظة لا تنفعه الموعظة فده المعنى المهم جدا اللي انا عايز اكد عليه القلب طول ما هو محشي ذنوب ومعاصي خلاص هو مش هيقبل اي حاجة الخشوع هيجي يخش ومفيش مكان يخش منه اصلا احنا محتاجين ننظف محتاجين نعمل غسيل صدقوني والله زمان كان الحديث عن اليوم الاخر بيهزنا وبيرعبنا دلوقتي يا عم غير بقى وما عندوش ك... اه عارف ليه اصل القلب القلب والله العظيم القلب ده لو نظيف اول ما يفتكر هتلاقيه بيعيط على طول على طول زي ما كان كده آه، سيدنا عثمان بيصنع يقف حوالين القبر تلاقيه عمال يعيط ليه يقول أصل أنا سمعت النبي بيقول يا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة فإن مر فما بعده أيسر لو نجا الإنسان منه فما بعده أيسر ده واحد عايش في الدنيا بجسمه قلبه هنا فين ده قلبه في الآخرة قلبه في الآخرة قلبه ليه وعى المعنى ده أصل وعى المعنى ده لأنه نظف قلبه كان حريص إن قلبه ينظفه ليل نهار يعمل غ... عملية غسيل القلب يعمل عملية تفريغ للقلب فرغ قلبك افهموا المعاني دي كان أبو سليمان الضراني يقول فرغوا قلوبكم ليه حتى تعي موقف الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان بيولع شمعه ويجي يحط ايده عليها كده ويتحرق ويقول ها يا عمر باخ باخ لك يا امير المؤمنين لا تستطيع حر الدنيا تستطيع حر القيامه هو ليه وعى المعنى ده ليه, و... ليه قلبه وعى المعنى ده اصل قلبه نضيف قلبه المعاصي اللي جواه خلاص راحت مفيش اصلا جوه قلبه آه، معاصي ففهم وعى وعى يوم القيامه يعني ايه وعي يوم القيامه يعني ايه انما المشكله ان كل ما الذنوب محيطه بالقلب انا عمري في حياتي ابدا ابدا ما ما هاعي ان انا رايح اخره ما هاعي ان انا هقف بين ايدين ربنا كلام هيعدي على وداني كده وخلاص انما لما افرغ قلبي بقى وانضفه عشان كده اقول لكم دايما والله يا اخواني والله يا اخواني وانت رايح خطبه الجمعه كتر قوي من الاستغفار كتر قوي من التوبه ليله الجمعه ونهارها بزياده عن اي يوم تاني ليه علشان لما الشيخ يقول لي يا جماعه احذروا القبر تلاقي قلبك من جوه اتزلزل تلاقي حياتك كلها إيه، خلاص انا أ- أ- كانك عايش كما كان علي بن ابي طالب يقول ايها الناس ان الدنيا ولت مدبره وان الاخره ولت مدبره ولكل واحده منهما ابناء فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا خليكم دايما من ابناء الاخره طب انا هاعي ازاي ان انا ابن من ابناء الاخره لازم تفرغ قلبك لازم تفرغ قلبك واحد واحد اوعى تيأس رب غفور رحيم اتنين تخلية القلب ازاي نخليه توبة واستغفار ازاي خليك داوم على طول استغفار في الطريق مستغفر قاعد في البيت استغفار نايم على السرير استغفار حياتك كلها حولها الاستغفار ثلاثة هنبدأ بقى نحلي القلب نبدأ بقى نحلي القلب طب نحليه بإيه نحلي القلب ده بأوراد الذكر نحلي القلب ده بمواد الحياة بتاعته بصوا أحبابي إيه، القلب ده إيه، إيه، خلوا مثلا القلم ده لو أنا اشتريت القلم ده وسبته ثلاث سنين لا يستخدم ايه اللي بيحصل الحبر اللي جواه بيجف صح تيجي تكتب مش عايز اكتب صح طب خد خد معنى تاني آه انا عندي عربيه وموصل البطاريه عادي جدا وسبتها وسافرت قعدت سنه ورجعت لما اجي ادور العربيه هتدور لا ليه يقول لك اصل البطاريه نامت يقول لك اصل البطاريه ايه نامت طيب تخيل معايا إيه- إيه المقبره بتاعتكم انت قافلها بقفل تلاقي معظم الناس كده عاملين ايه على القفل لافينه كده بقماش وفي كيسه كده و... ليه اصل هو لو فضل متساب كده تلاقيه صدى يجي يحط المفتاح مش عايز يفتح وهكذا القلب القلب لو ما استخدمناهوش القلب لو ما اتحركش في العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى امر الانسان انه يخليها دي عبادات قلبيه صدقني بتكون نتيجه ان القلب بيصدي وما بيشتغلش فاللي عايز حقيقه اللي عايز حقيقه قلبه ده يرجع يشتغل تاني ابدا بدي له الاوراد بتاعته ابدأ اديله الأوراد بتاعته قال بعض الحكماء والأثر ذكر الإمام الخرائطي رحمه الله في كتاب آه، آه، اعتلال القلوب آه، فكان يقول رحمة الله عليه آه، قال الحكماء كما أن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يهلكه فكذلك القلب إذا عطل عن الطاعة غشيه الصدأ حتى يهلكه المعنى واضح هو كده القلب ده هضرب لك مثال اخير علشان اوصل لكم المعلومه اكتر انا عندي عربيه كل شويه لازم اخش محطه بنزين علشان اقول للراجل فول بنزين يملى التانك تخيل معايا انت ماشي وما بتحطش بنزين ايه اللي هيحصل صدقني العربيه هتفضل ماشيه معاك كويس ماشيه ماشيه ملاحظه هتلاقيها وقفت ليه مصدر حياتها الوقود بتاعها مش موجود نفس الكلام قلبك عشان بقى يبدا يتحرك نبدا اوراد تاني اوراد القلب مره ثانيه اوراد الذكر ورد القران يا شباب اخبار ورد القران بتاعكم ايه اخبار ورد اذكار الصباح والمساء ايه انك تقعد بعد صلاه الفجر كده بتقول الورد بتاعك اخبارك ايه ورد الحفظ اخباره ايه ورد الحفظ ورد سماع القرآن أخت ما شاء الله ماشية شنطتها على كتفها كده حاطة التليفون وعليه القرآن ومن تحت النقاب كده حاطة السماعات وبتسمع قرآن هو ده القلب الحي هو ده القلب اللي شغال هو ده القلب ما شاء الله الأخت ماشية ما حدش شايف منها حاجة والسماعات في ودانها وهي مش هنا خالص والله العظيم تلاقي ال- ال- الآية كده بتنزل على قلبها بردا وسلاما زمان كنا بنفتح اذاعه القرآن الكريم وتلاقي كده والله أنا مش هنسى أبدا آه، جدتي أسأل الله أن يحفظها وأن يطيل في عمرها وأن يحسن عملها كل ما أروح كده ألاقي قاعدة كده جنب الراديو حاطة ودنها على إذاعة القرآن الكريم كده أو شغالة القرآن على التلفزيون وحاطة ودنها كده وعمالة تسمع ما شاء الله الكوت. هي الناس دي اللي قلوبها حية ليه أوراد القلب شغالة أوراد القلب شغالة تذكر الله سبحانه وتعالى تجتهد في قيام أنا جدتي أسأل الله أن يحفظها ما شاء الله أنا أحسبها من العبيدات احسبها والله حسيبوها من العبيدات ما شاء الله يعني تلاقيها كده قامت كده سابتنا وراحت فين عماله تصلي هي دي الناس اللي قلوبها حيه وفي شباب ما شاء الله لو كنت لا كتير كده احنا عايزين دول عايزين دول عايز افهمك كويس جدا عايزين نرجع تاني اوردنا مره تانية انك تقعد كده تقول اوراد الذكر بتاعتك اوراد اذكار الصباح اوراد المساء آه، آه، اذكار المساء آه، ورد الرقيه ارق نفسك ارق زوجتك ارق اولادك انك ورد قراءة القرآن بتاعك تجمع اولادك وتقرأ عليهم انك وانت رايح شغلك يا عم انت كده كده راكب عربيتك شغل القرآن اسمع الاوراد دي اللي بتنزل في القلب تجدد فيه ايمانه تجدد فيه حياته مرة ثانية ده المعنى انت لازم تفهمه ده المعنى اللي انت لازم تفهمه كويس جدا جدا جدا علشان ربنا سبحانه وتعالى فعلا ياخد بايديك ويقربك منه آه، الاوراد دي اللي ما بتنزل في القلب ياه والله العظيم يا إخواني والله العظيم يا أخواتي ما أجملها من لحظة أن يطلع الله عز وجل على قلبك الآن فلا يرى فيه إلا هو سبحانه وتعالى قالوا أب... قال... قالوا لأبو سليمان الدر... لأبي سليمان الدراني يا أبا سليمان ما أعظم العبادة التي يتقرب بها العبد إلى ربه قال أن يطلع الله عز وجل على قلبك فلا يرى من هذا القلب شيئا من أمر الدنيا ولا آخرة ولا يرى فيه إلا أنك تريده بس إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلبك فلا يرى فيه إلا أن أنت عايز ربنا بس يا يا ده أعظم عمل ممكن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إنه لما ينظر إلى قلبك يا رب مش عايز إلا أنت يا رب قلبي لا يلتفت إلا لك يا رب انت وبس يا رب رضاك وبس يا رب يا رب انت بس اعظم عمل اكتر حاجه تقربك من ربنا اكتر حاجه تحيي قلبك اكتر حاجه تجدد الايمان في قلبك انك ترجع لقلبك اوراده انك ترجع لقلبك اوراده ابن القيم رحمه الله عليه يقول وينبغي على العبد أن يعلم ما يحتاجه القلب طب يا ترى قلبي بيحتاج إيه قال يحتاج ما يحفظ عليه قوته قلبك محتاج اللي بيحفظ له قوته وما قوة القلب قال الإيمان والأوراد وأوراد الطاعة يا إنك ساعة الضحى تقوم تصلي الضحى ولو ركعتين بس إنك بالليل وقت القيام والوتر إنك تقوم ولو بركعة بس لو وقت القرآن إنك تقوم ولو بآية واحدة بس بس إن قلبك ترجع الأوراد ترجع له تاني والله العظيم أورادك دي كل ما هترجع لقلبك تاني أنت ذات نفسك هتحس خلاص أنا بدأت أقرب أنا خلاص أنا بدأت أحس إن أنا بقيت قريب من ربنا أنا هتلاقي سبحان الله كل حاجة في حياتك تتغير وكما كان علي بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضي الله عنه يقول إن الإيمان يعود إلى القلب كأنه نقطة نور نقطة نور بس ما دي الآية اللي انت قرأتها ما هو دي الركعة اللي انت ركعتها بس هي آية هي ركعة خلاص احنا قلوبنا دلوقتي كانت مليانة ذنوب ومعاصي خلاص احنا بدأنا نرجع يا رب آية يا رب ركعة يا رب تسبيحة هيرجع تاني الإيمان كأنه نقطة نور وكل ما انت هتزود بقى في قراءة القرآن هتزود في ورد الذكر هتزود انك بقى خلاص بقى رجعت المسجد تاني قاعد بين الظهر والعصر في المسجد انت في الكلية ومفيش عندك حاجة رحت المسجد ركنت بس على عمود كده يا رب والله العظيم هتجد نقطة النور اللي نزلت في القلب دي بدأت تزداد تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر لحد ما تلاقي ما شاء الله القلب بدأ ينور زي ما كان وأحسن بإذن الله واحد اوعى الشيطان يقدر يلبس عليك ان خلاص الباب اتقفل في وشك اتنين تخلية القلب وهذه التخلية انما تكون بالتوبة كثرة الاستغفار وكل ما هتوب اكتر وهتستغفر اكتر القلب بينضف تماما بقى سهل عليا ان انا ارجع احط فيه الاوراد ثلاثة ثلاثة دي نقطة مهمة جدا هبدأ بقى أحط لقلب الأوراد بتاعته مرة ثانيه وإن كانت قليلة وأبقى عارف كويس جدا إن الورد القليل ده الإيمان هيرجع تاني في القلب عبارة عن نقطة بسيطة نقطة بسيطة خالص بسيطة خالص أربعة الحركة ابدأ اتحرك ابدأ اتحرك لما تحس ان قلبك بقى فيه مشكلة ابدأ اتحرك اتحرك فين اتحرك بقى للناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ياخد ب ب ب يعني بقلبك كده وبهم الى الجنة هم السلف كان بيعمل كده الواحد من السلف كان لما بيحس كده بقسوة في قلبه يطلع بصحة الصالحين يا جماعة اعمل ايه انا عايزك النهاردة تروح لشيخ وتقول يا شيخ انا حسيت بقسوة في قلبي اعمل ايه ما هو ده اللي كان سيدنا ابو هريرة بيقوله قال ابو هريرة رضي الله عنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جئت اشكو اليك قسوة قلبي ما تقعدش بقى في البيت قوم اتحرك شوية قوم اتحرك قوم اتحركي قومي للمعلمة بتاعتك اللي كانت بتعلمك اذا ما كانش في معلمة قريبة منك يعني ابعتي ورقة لشيخ في درس قولي له يا شيخ انا حاسه بقسوة في قلبي اعمل ايه اجتهدوا يا جماعه اجتهدوا قوموا اتحركوا سلفنا كانوا لما بيحسوا ان في مشكله بيطلعوا جري على الصالحين يا جماعه نعمل ايه حنظله حس ان في ازمه في قلبه طلع جري على النبي قال له يا رسول الله انا لنكون معك فتذكرنا بالجنه والنار فكان نراها راي عين لما نرجع لاولادنا وزوجاتنا والكلام ده بننسى نعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال له هم كانوا بيتحركوا الناس دي كانت حريصة على قلوبها قوم اتحرك لله عز وجل قوم اتحرك والله العظيم لو قمت واتحركت صدقني قلبك هيرجع تاني يا جماعة ده قاتل المئة نفس بمجرد بس لما توجه بقلبي بس للصالحين دول ربنا سبحانه وتعالى غير لنا نوميس الكون انتوا نفس الكلام انتوا نفس الكلام والله ربنا غير لكم نوميس الكون مالك بن دينار كان بيقول والله لو أعلم أن صلاح قلبي أن ألقى على كناسة أروح أرمي نفسي في مزبلة والله لذهبت إليها وطرحت قلبي هناك لو انا حاسس ان قلبي كده مش هيرجع تاني رقيق غير لما اروح كده احزاكم الله مزبله مكان الناس بترمي فيه الزباله وارمي نفسي هناك انا هروح ارمي نفسي هناك اول ما قرات الاثر ده افتكرت الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه ان هو كان بيقول انا كنت لما بجد في قلبي قسوه كده كان بيروح الحمامات الحمامات بتاعت المساجد ينظفها هم كانوا بيعملوا كده الناس دي كانت حاسه ان قلوبها كده اتغيرت يدور اصلح قلب فين كان خلاص النجوميه بقى الشيخ الشعراوي بقى النجوميه والكاميرات و و والدنيا كلها بدات تعرفه والبلد الفلانيه عايزاه يجي عندها ومش عارف ايه والكلام دون حس ان قلبه بدا يغير شو الناس دي اللي كانت بتحرك لقلوبها اتحرك بقى قوم قوم قوم اتحرك قوم اتحرك لمجلس علم المجالس بفضل الله بدات تنتشر في كل مكان قوم اتحرك اسمع درس قوم اتحرك اشتري شريط قوم اتحركي على النت هات الصوانه واسمعي كويس جدا قوم وهاتوا شريط او الصوانه بتاعت انين المذنبين بتاعت الشيخ خالد الراشد اسمعوها النهارده اسمعوها النهارده اسمعوها كده وحركوا قلوبكم ملك ابن دينار بيقول والله لو اعلم ان قلبي لا يصلح الا على كناسه لذهبت وطرحت نفسي هناك قوم اتحرك لقلبك شويه الربيع بن خثيم كان اذا وجد قسوه في قلبه قام اتحرك ما قعدش في بيته عمال زعلان ومتضايق قام اتحرك واجتهد وقام فبيقول ربيع بن خثيم كان إذا شكى قسوة في قلبه ذهب إلى بيت جار له واحد صاحبه كده مات من زمان واحد صاحبه مات من زمان والبيت بقى خلاص خرابة ما عادش حد ساكنه خلاص فكان يقف على هذا البيت ويقول يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ليت شعري ما فعلت وما فعل فيك الراجل مش ساكت الراجل بيتحرك عايز قلبه يتحرك معاه ما تظنش في من الامن انك تفضل قاعد في بيتك او انت قاعده في البيت وقلبك هيتحرك انزلي دوري في المنطقه عندك على دروس انزلي اتحركي على مكان انزلي شوفي امام صوته حلو في مسجد من المساجد انزلي صلي وراه لعل ربنا يحرك قلبك بسماع القران ابداوا اتحركوا شويه كان مالك الإمام مالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة العالم الفاضل أحد الأئمة الأربعة اللي بناخد عندهم العلم من مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة الإمام مالك بيقول والله كنت إذا وجدت من قلبي قسوة قسوة ذهبت إلى محمد بن المنكدر أروح جري على محمد بن المنكدر قام اتحرك قوم قوم اتحرك خلي قلبك يتحرك كان الإمام مالك بن أنس بيقول أنا لما كنت بجد في قلبي قسوة ما كنتش بسكت لما كنت بحس ان انا كده متكتف ذنوبي مكتفاني ومش قادر استشعر معنى الطاعه او حلاوه العباده اطلع جري ابص على محمد المكدر ابص لمحمد بن المكدر كده بس ابص له بس اقرب من الصالحين قوموا اتحركوا يا جماعه قوموا اتحركوا محمد بن المنكدر ده في يوم من الايام يعني شافه واحد من التلاميذ بتوعه قاعد على مقبره عمال يعيط فقال لعله واحد من اهله تاني يوم شافه على مقبرة تانية لواحد برضه بيعيط على مقبرة تانية وبرضه عمال يعيط فقال لعله واحد من أهله فبيقول فقابلت صديقا لمحمد بن منكدر فقلت سبحان الله ذهب بالأمس إلى مقبرة وظل يبكي بكاء شديدا فقلت إنه من أهله ثم اليوم على مقبرة أخرى وظل يبكي بكاء شديدا فقلت إنه من أهله قال كل هؤلاء أهله كل المقابر دي أهله وأصحابه وجيرانه كل دول أهله ولكنه رجل إذا وجد قسوة من قلبه جاءها هنا ليحرق قلبه قوم اتحرك لو حاسس في قلبك بشدة كده قوم اتحرك قوم اتحرك دول اتحركوا علشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع فعلشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا الأزمات ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا العقوبات بسبب الذنوب والمعاصي اللي احنا وقعنا فيها قوموا اتحركوا اتحركوا ايه اتحركوا المجلس علم اتحركوا رجل من الصالحين اقعدوا تحت رجليه وتعلموا ايديه اتحركوا على النت هاتوا الشرايط واسمعوها اسمعوا اخر درسين بفضل الله يعني ربنا سبحانه وتعالى اصلح بيهم ناس كتير جدا جدا جدا اخواتنا اتحركوا اطبعوا للصوانه اللي, اللي كانت عملت من فتره رساله من ميته درس رساله من ميته اطبعوا للصوانه وانشروها في المدارس يا بنات اللي في صنايع وفي تجاره وفي ثانوي عام انشروا للصوانه دول بين انشروا للصوانه دي بالبنات اتحركي كل ما تتحركي اكتر ربنا سبحانه وتعالى هيعينك اكتر واكتر باذن الله تبارك وتعالى اذا احنا محتاجين الان محتاجين الان الجزئيه دي هي جزئيه انك تتحرك اتحرك انك ان شاء الله باذن الله تاخد خطوه انت عارف لما تاخد خطوه النبي قال لنا كده قال الله سبحانه وتعالى إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا إذا تقرب العبد من ربه شبرا تقرب الله منه ذراعا قوم انت الخطوه دي قوم انت تتحرك الحركه دي قوم النهارده عرفت ان في درس في البلد لم الشباب البلد وروح وروح روح لهم وروح الدرس خدهم كده وروح الدرس هاتهم وقعدوا اقراوا قران مع بعض هاتهم وقعدوا في المسجد اقراوا شويه قران مع بعض ذكر الناس بالله اتحرك كل ما تتحرك اكتر هتكون النتيجه ان قلبك هيرجع تاني نشيط قلبك تاني هيرجع نشيط يا جماعه اتحركوا شويه ده الامر الرابع الامر الخامس احذر من انتقال المرض احذر من انتقال المرض الناس اللي حاسه ان ذنوبها خلاص ضيعتها المشكله ان احنا قعدنا في بيئات مليانه مرض مشكلتنا ان احنا قعدنا في بيئات مليانه مرض المرض ده انتقل من البيئات دي لينا احنا قعدنا نبص على قنوات والعياذ بالله الفساد القنوات العلمانيه والقنوات الليبراليه والقنوات والعياذ بالله اللي بتنشر الفساد في الارض قعدنا وسمعنا منهم كانت النتيجه ان الامراض اللي عندهم انتقلت لينا بحزن جدا لما اخش على صفحه من الصفحات اللي المفترض ان هي صفحه اسلاميه واجد ان نفس الكلمات السيئه اللي كان بيقولها الإعلاميين بدأت بدأ الشباب يرددوها في الصفحات بتاعتهم ده ليه ده لأن المرض انتشر من الناس دي لهم أنا عايز أقول لك خد بالك عايز ربنا يكرمك كده ويقومك ويوقفك على رجليك وتتحرك كده وربنا يعافيك من أثار الذنوب من أين تبدأ عايز أقول لك من أين تبدأ ابدأ من هنا ابدأ إنك كل إنسان تحس إنه مريض القلب ابعد عنه صاحبك في المدرسة زميلك في الكلية زميلتك في الدرس أو زميلتك في القرص زميلتك في المشروع زميلتك في العمل القنوات الصفحات البرامج الناس دي إذا وجدت الناس دي عندها أمراض قلوب ابعد عنها ابعد عنها عشان ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك صدقني لو عملت كده ان شاء الله ربنا يكرمك والله ربنا يكرمك وخد بالك ان اللي عايز يقف على رجليه لازم يحفظ نفسه كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول إن القلب يحتاج إلى خدوا بالكم من الثلاثة دول واحد ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعة اثنين حمية من كل شيء مؤذي وذلك بالابتعاد عن المعصية وأهلها وذلك بالابتعاد عن المعصية وأهلها احنا محتاجين الحمية دي محتاجين نحصن نفسنا عارفين الأولاد الصغيرين تلاقي الولد أول ما بيتولد يقول لك عند الشهرين محتاج تطعيم ثلاث شهور تطعيم ست شهور تطعيم عند السنة تطعيم عند سنة ونص تطعيم ده تطعيم ضد مش عارف فيروس ايه وده تطعيم ضد شلل الأطفال وده تطعيم ضد تيتانوس وده تطعيم احنا محتاجين كده الحمية دي محتاجين اللي يحمينا من الامراض دي ومش هيحمينا من الامراض دي الا لما- لما نبعد لما نبعد عن البيئة اللي مليانة امراض لما نبعد عن البيئة اللي مليانة امراض انت منتظرة ايه وانت قاعدة تتفرجي ليل نهار على المسلسل التركي تتفرجي ده بيحب ده والعياذ بالله اه، اه، الحب بين المحارم بين المحارم والعياذ بالله احنا منتظرين ايه منتظرين ايه لما نقعد نبقى قاعدين قدام اعلامي ليل نهار عمال يشتم و- ويسيء الادب و- ويقول الفاظ خارجه ويعمل ايحاءات والعياذ بالله يعني سيئه ما اقدرش اقول حتى إيه- يعني متخيلين ايه اللي هيحصل بتكون النتيجه ان المرض ده بينتقل عبر الشاشه اليك بينتقل من الجامعه اليك احذر ده احذر ده اللي احنا محتاجينه الآن ان احنا نبعد عن البيئة اللي فيها المعصية محتاجين ان احنا نبعد عن البيئة اللي فيها المرض عارفين قاتل مئة نفس لما لما العالم قال له اترك ارضك هو بيقول له ابعد عن الارض اللي مليانة مرض ابعد عن الارض اللي مليانة و- وباء والعياذ بالله بيدمر قلبك وبيدمر حياتك وبيدمر علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى روح لبيئة تانية بيئة ما شاء الله كلها بيئة سليمة كلها بيئة ما شاء الله لا قوة الا بالله حريصة بفضل الله عز وجل ان هي تكون طاهرة ونقية قلوبها نقية وعقولها نقية كلها بيئة نظيفة حاولوا دايما ان انتوا تخرجوا من البيئات دي شاب النهارده من اكتر المشاكل اللي بتجي المسجد شاب النهارده عايز يفضل ال 24 وس... ال 24 ساعه في قلب النادي مع اصحاب السوق والبنات السيئه والاشياء إيه، انت متوقع ازاي انك تكون كويس لازم تخرج من البيئة دي علشان كده كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لا تجالسوا أه- اصحاب الاهواء اوعى في يوم من الايام تشوف واحد عنده هوى اوعى في يوم من الايام تشوف واحد عنده آه، زيغ في قلبه والعياذ بالله وتقعد معاه اوعى في يوم من الايام تعمل كده ليه قال ابن عباس رحمة الله عليه ورضي الله عنه وعن ابيه كان يقول لا تجالس اهل الاهواء فان مجالستهم ممرضة للقلب تلاقي المرض انتقل, انتقل منهم اليك وكان الحسن يقول لا تمكن اذنيك من صاحب الزيغ اوعوا في يوم من الايام ترموا ودانكم للقنوات والعياذ بالله اللي بتنشر المنهج العلماني اوعوا في يوم من الايام ترموا ودانكم كده للقنوات اللي بتنشر مناهج منحرفه ضاله اوعوا في يوم من الايام تدوا ودانكم كده لل- للدعاه والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم دعاة على ابواب جهنم ما ترميش ودانك لهم حتى وان كان باب انا عايز اعرف هو بيقول ايه اوعى تعمل كده عارف ليه قال الله سبحانه وتعالى إنكم إذا مثلهم انتوا في الوقت ده بقيتوا زيهم لأن النهاردة اللي بيحصل بالظبط كده إن القلب ده اللي احنا عمالين نقول يا جماعة ننضفه عشان نبدأ نتحرك ونبدأ خطوة جديدة مع الله سبحانه وتعالى من أين أبدأ سبحان الله بتكون نتيجة ان انا لما بقعد مع الناس دي بتكون نتيجة ان هو المرض ده بينتقل ليا علشان كده كان حسن بيقول إياك أن تمكن أذنيك من صاحب هوى ليه فلعله يلقي في أذنك ما لا تستطيع ان تخرجها من قلبك هيرمي في ودانك حاجه ما تقدرش تطلعها من قلبك الى قيام الساعه عشان كده بقول لكم يا جماعه اللي عايز فعلا يبدا صح مع ربنا سبحانه وتعالى غير بيئه غير بيئه كان زمان علماء بيعلمونا لو واحد عايز يبقى في بيئه كويسه عايز يبقى طاهر ونضيف من الذنوب والمعاصي هو واقع في قلب مستنقع طين واقع في قلب مستنقع طين وعايز ينقع ينضف من الطين اللي وقع فيه ده فقال له واحد ابعت لي خرطوم فخد خرطوم وحطه فوق دماغه كده وعمال بيظن انه هينضف نفسه لا ده انت هتزداد طين لان انت حقيقه انت بتزود الطين حواليك بتزود الطين حواليك هي المساله كده هي المسألة كده اللي احنا محتاجينه الآن أحبابي ان انا اخرج بره المستنقع تماما وبعد كده احط الخرطوم انظف نفسي المشكلة الآن ال- ال- اللي وقعتنا الوقعة دي يا شباب انا بتكلم مع شباب الملتزم الانتكاسة اللي احنا فيها الآن بسبب ده انشغلنا قوي بأصحاب المعاصي انشغلنا قوي بأصحاب الذنوب اشتغلنا قوي بالسياسة و- ولعبة السياسة القذرة العفنة دي انشغلنا بيها فكانت النتيجة ان كل ده صب علينا كل ده صب على قلوبنا فكانت النتيجة ان احنا بعدنا كانت النتيجة ان احنا ما بنقربش من ربنا سبحانه وتعالى ده احنا بنبعد كل شوية عشان كده احنا بنقول احنا محتاجين ان احنا نجتهد شوية نحن نخرج من البيئة دي بيئة الأمراض والأوبئة دي احنا محتاجين نحن نخرج منها عايز ربنا سبحانه وتعالى آه، يقربك أكتر عايز تسأل تقول لي من أين أبدأ هقول له ابدأ بجوارحك ابدأ بجوارحك لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ابدأ بجوارحك عينك من النهاردة كده يا رب خلاص ما عدتش هبص إلا, إلا ما يرضيك للي يرضيك بس ودانك خلاص من النهاردة يا رب غناء لا معاصي لا لسانك يا رب خلاص غيبة لا نميمة لا كذب لا بهتان لا خلاص يا رب ما عدتش احفظ جوارحك لان في الوقت اللي انت هتك لما ربنا يرى منك انك حريص قوي وانت حريص قوي وانت في الجامعه اختي ما شاء الله لا قوه الا بالله في قلب الجامعه لابسه نقابها عينيها في قلب الارض كده يا يا تظن ان دي عند ربنا عاديه لا والله ده عند ربنا غاليه قوي وانت والله يا اخي الحبيب وانت في الجامعه هل تظن ان وانت ماشي في الجامعه ودي لابسه ايه ودي لابسه ايه وتقول يا رب والله كل ده انا هسيبه ليك انت بس تظن هي عند ربنا قليلة لا والله ده غالية قوي والله غالية قوي عايز تسأل وتقول من أين أبدأ ابدأ بحفظ الجوارح حاول حاول حاول ما تقولش مستحيل ان انا اغض بصري قول ان شاء الله انا هحاول قول ان شاء الله هحاول وربنا هيعيني باذن الله كن على قيد ان ربنا هيعينك قول من النهارده خلاص انا ما عادش اسمع اغاني وربنا هيعيني ان شاء الله قول من النهارده انا هحفظ لساني بقدر المستطاع قول كده قول اجتهد اجتهد صدقني ربنا سبحانه وتعالى هيعينك عشان كده كان أبو عبد الله بن علان رحمة الله عليه يقول ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه ما من عبد يحفظ جوارحه إلا حفظ الله له قلبه وما من عبد يحفظ الله عز وجل له قلبه إلا جعله الله أمينا في الأرض وفي رواية صديقا يسير في الأرض احفظ جوارحك ابدأ من دي ربنا سبحانه وتعالى يعينك ابدأ من دي ان شاء الله ربنا يوفقك ابدأ من دي انك من النهاردة خلاص انا هاخد خطوة ان انا احفظ جوارحي اربع خمس ستة اجتهد في الدعوة اجتهد في الدعوة والله يا اخواني والله يا اخواتي لما دخلت الجيش كنت بقول خلاص انا هنتكس للي سمعته عن الجيش والانتكاسات اللي بتحصل في الجيش والله سبحان الله من اعظم النعم اللي ربنا من عليا بيها وانا في الجيش انا داخل بقى حزين لان انا كان عندي دعوه وعندي شباب هسيبهم لمين وكده فرايح الجيش حزين جدا مع اول يوم في الجيش ويمكن الكلام ده بقوله لكم لاول مره انا ايه اللي ثبتني في الجيش ايه اللي خلاني بفضل الله حريص جدا على الدعوه في الجيش اكتر من بره وانا في الجيش آه، اول ما دخلت كنت حزين جدا كنا في صلاه المغرب فقمت طب معلش دقيقه واحده بس دقيقه واحده فقمت رفعت الاذان رفعت الاذان و- وانا كنت حزين جدا فانا باذن عمال ابكي صليت بالناس المغرب وانا ببكي فقاموا واخدين قالوا لي تمسك المسجد قلت لهم طبعا امسك المسجد وبدات الدعوه وسط الشباب كانت من اكتر الأشياء- الاشياء اللي ثبتتني والله العظيم من اكتر الاشياء اللي ثبتتني الامر ده من اكتر الاشياء اللي بتنفعني دلوقتي والله العظيم اكتر الاشياء اللي بتنفعني دلوقتي ان انا اعلم الناس ان انا افهم الناس ان انا ادعو الناس لما بشوف شاب اهتدى قلبي بيثبت قوي على الطاعه لما بشوف شاب كان عاصي وقرب من ربنا بفرح جدا فبزداد طاعه لما بكلم الشباب عن التوبه والرجوع انا ذات نفسي بتوب وبرجع التوبة اتحركوا للدعوة خدوا بإيدين إخوانكم للدعوة خدوا بإيدين إخوانكم للطاعة خدوا بإيديهم والله ربنا يثبت قلوبكم نكمل إن شاء الله الدرس الجاي ولكن أنا عايز أقول إن شاء الله إحنا اه، عشان نطبق عملي كل إخواننا وكل أخواتنا اللي عايز يشارك معنا في فريق دعوي كبير ان شاء الله على الفيسبوك عشان نحاول فيسبوك كده يبقى فيسبوك اسلام ان شاء الله ان شاء الله يخش على صفحه النهارده باذن الله تبارك وتعالى احنا بدانا ان شاء الله نستعد لرمضان باعداد فرق دعويه لنشر المواد العلميه والدعويه والكلام ده بين الناس وفرق هتشارك في اعداد الدروس والدورات والمحاضرات وفرق ان شاء الله تجتهد في اعمال كتير جد- جدا دعويه اللي عايز ان شاء الله يشترك معانا في الفرق الدعويه دي اللي نؤهل بها نفسنا ان احنا نثبت على طريق الطاعه وناخد بايدين الناس للطاعه ونستعد لرمضان ان شاء الله باذن الله يخش النهارده على الصفحه يا ريت الشباب بس في ال في في, في الكنترول يطلعوا صفحه على الشاشه كده ان شاء الله يخشوا على الصفحه ان شاء الله هنبدا مع بعض نقسم نفسنا فرق دعويه كده نقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى من أين نبدأ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كن في حياتك قائدا كن في حياتك قائدا